ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام ممنوع من الاشتياق ممنوع من الاستياء ممنوع من الابتسام وكل يوم تحبك تزيد الممنوعات وكل يوم نحبك أكتر من اللي فات وكل يوم تحبك تزيد الممنوعات وكل يوم نحبك أكتر من اللي فات ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام ممنوع من الاشتياق ممنوع من الاشتياق ممنوع من الابتسام وكل يوم تحبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات وكل يوم بحبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات حبيبتي يا سفينة متشوقة وسكينة يا مصر يا سفينة متشوقة وسكينة مقبل في كل عقدة عسكر في كل مينا مقبل في كل عقدة عسكر في كل مينا حبيبتي يا سفينة متشوقة وسكينة يا مصر يا سفينة متشوقة وسكينة مقبل في كل عقدة عسكر في كل مينا مقبل في كل عقدة عسكر في كل مينا يمنعني لو أغيب عليك أو أطير يمنعني لو أغيب عليك أو أطير إليك واستجير بحضنك أو أنام بحجرك الوسيع وقلبك الربيع بحجرك الوسيع وقلبك الربيع أعود كما الرضيع بحلقة الفطام حبيبتي يا مدينة متزوقة وحزينة يا مصر يا مدينة متزوقة وحزينة بكل حارة حسرة وبكل قصر زينة في كل حارة حسرة وبكل قصر زينة حبيبتي يا مدينة متزوقة وحزينة يا مصر يا مدينة متزوقة وحزينة في كل حارة حسرة وكل قصر فينا بكل حارة حسرة وكل قصر فينا ممنوع من إني أصبح بعشقك أو أبات ممنوع من المناقشة ممنوع من السكات وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك أكتر من اللي فات وكل يوم بحبك أكتر من اللي فات أكتر من اللي فات أكتر من اللي فات
بصلي على الورد اللي فتح في جمال النهار صباح العندليب يشوي بألحان السباع يا مصر صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين في جناين صباح العندليب يشوي بألحان السباع يا مصر السباع يا مصر صباح الداوي اللفه ورشي ملح في الزفة صباح الداية واللفة ورشي ملح في الزفة صباح يطلع بأعلامنا من الأهل على باب النار صباحي خير على الورد اللي فتح في جناين في جناين مصر صباح العندليب يشوي بألحان السبايا السبايا مصر صباح الداية واللفة ويرشي ملح في الزفة صباح الداية واللفة ويرشي الملح في الزفة صباح يطلع بأعلامنا من الآل على باب النار
سلامتك يما يا مهرة يا حبانة يا ولادة يا ست الكل يا طهرة سلامتك يا أما يا مهرة يا حبانة يا ولادة يا ست الكل يا طهرة سلامتك من آلام الحيط من الحرمان من القهرة سلامتك من آلام الحيط من الحرمان من القهرة سلامة مهدك المرضى سلامة بطنك الخضرا سلامة مهدك المرضى سلامة بطنك الخضرا أناكي وفرخة الوالدة تضمي الولد يا والدة أناكي وفرخة الوالدة تضمي الولد يا والدة يسون همك ويحميهم يكترهم يخليهم هناك وفرحة الوالدة تضم الولد يا والدة هناك وفرحة الوالدة تضم الولد يا والدة يسونهم لك ويحميهم يكترهم يخليهم يخليهم يجمع شملهم بيكي يتمم فرحتك بيهم صباح الخير على ولادك صباحي ياسمين والفل يعيشوا ويبنوا حسادك ويسقوهم كاسات الذل صباح الخير على ولادك صباح الياسمين والفل يعيشوا ويبنوا حسادك ويسقوهم كاسات الذل ويبلغ يا سمير غطاس يا ضيف الموت قال ثانوي بصوتك ده اللي كله انحاس صباح الخير على الثانوي ويبلغ يا سمير غطاس يا ضيف المعتقل ثانوي بصوتك ده اللي كله محاس صباح الخير على الثانوي ويبلغ يا سمير غطاس يا ضيف المعتقل الثانوي بصوتك ده اللي كله انحاس صباح الخير على الثانوي واهلا بيكوا في القلعة وباللي في الطريق جايين ما دامت مصر ولادة وفيها الطلق والعادة هتفضل شمسها طلع في غن القلعة والزنازير صباحي الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر في جناين مصر صباحي العندليب يشدي بألحان السبوع يا مصر صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر في جناين مصر صباح العندليب يشدي بألحان السبوع يا مصر السبوع يا مصر صباح الداية واللفة ورش الملح في الزفة صباح الداية واللفة ورش الملح في الزفة صباح يطلع بأعلامنا من الآل على باب النصر
فاليغي جيسكار ديستان والست بتاعه كمان فاليغي جيسكار ديستان والست بتاعه كمان هيجيب الدب من ديله ويشبع كل جاع والست بتاعه كمان والست بتاعه كمان هيجيب الدب من ديله ويشبع كل جعان.
يا سلملم يا جدع عالناس الجنتلما يا سلملم يا جدع عالناس الجنتلما ده احنا هنتمنجه واصل وهتبقى العيشة جنة التلفزيون هيلون والجمعية تتكون التلفزيون هيلون والجمعية تتكون والعربيات هتمون بدل البنزين بعفان والست بتاعه كمان هلبيك الكابتن والست بتاعه كمان هيدي بتجيب من ديله ونشبع كل جعان اه هتحصل نهضة عظيمة وهنبقى على جو قيمة وهتحصل نهضة عظيمة وهنبقى علينا ليمة في المسرح أو في السيمة أو في جنينة الحيوان وهتبقى الأشياء زلابية ولا حوجة لسوريا وليبيا وهتبقى الأشياء زلابية ولا حوجة لسوريا وليبيا وهنعمل وحدة غابية مع لندن والفاتيكان والست بتاعه كمان والست بتاعه والست بتاعه كمان هيجيب الدنيا ليله ويشبع كل جعان والفار هياكلوا بطاطا وهيمشوا بكل قلاطة الفار هياكلوا بطاطا وهيمشوا بكل قلاطة وبدل ما يسموا شلاطة هيسموا عيالهم جان وده كله بفضل صديقي استاني الرومانتيكي وده كله بفضل صديقي استاني الرومانتيكي ولا حدش فيكوا شريكي في المسكن والسكان ولا حدش فيكوا شريكي في المسكن والسكان ولا حدش فيكوا شريكي في المسكن والسكان
صلي على النبي قبل البداية نبي عربي مشبع بالبرايا أصلي على النبي قبل البداية نبي عربي مشبع بالبرايا وسلم بالوطن والقوت عليهم يا كل السائرين عالشوق معايا يقول الشاعر المجروح فؤاده من الأنزال ومن عشق الصبايا غرامي في الحروب اسمع سلامي وأملي في الشعوب املأ غنايا غرامي في الحروب اسمع سلامي قديم الشعوب يخلقوا نهاية وعشقين الكلام وقالب سكوتي وكرهي للسكات كانت شهاية
أصلي على النبي قبل البداية نبي عربي مشفع في البرايا وسلم الوطن والهوس عليكم يا كل السائرين عالشوط معايا يقول الشاعر المجروح فؤاده من الأندال ومن عشق الصبايا غرامي في الحروب يسبق سلامي وأملي في الشعوب يخلق عنايا وعشقي الكلام غالب سكوتي وكرهي للسكات جانب شقايا يقول ابن العرب والجرح ينادي بصديد الذل ودموع السبايا يقول ابن العرب والجرح ينادي صديد الذل ودموع السبايا ونار الغل من أيلول ويون يا نار الغل من أيلول ويون يا وريق المر من طعم الرزايا يقول ابن العرب والجرح لازم صليب الذل ودموع السبايا يقول ابن العرب والجرح لازم صليب الذل ودموع السبايا نار الغل من أين الويون يا نار الغل من أين الويون يا وريم المر من طعم الرزايا رضانا بالآل والخوف رمانا بحكام المواكب والهدايا رضانا بالآل والخوف رمانا رمانا بحكام المواكب والهفايا وإيش بعد المسيرة الأطفاوية على درب الخيانة للنهاية إيش بعد المسيرة الأطفاوية على درب الخيانة للنهاية وبيع الأرض بالعرض العدوي على عينك يا تاجر في المراية العرب والجرح لازم صليب الذل ودموع السبايا يقول ابن العرب والجرح لازم صليب الذل ودموع السبايا ونار الغل من أين الويل يا نار نار نار نار الغل من أين الويل يا وريم من طعم الرزايا رضانا بالآل المنخب رمانا بحكام المواتن والهفايا دول هفايا حكام هفايا رضانا بالآل المنخب رمانا بحكام المواكب والهفايا وإيش بعد المسيرة التصفاوية على درب الخيانة للنهاية إيش إيش بعد المسيرة التصفاوية على درب الخيانة للنهاية وبيع الأرض بالعرض العدوي على عينك يا تاجر في المراية يا شعب العرب يا الفارق يا رافع للنظام ورايا يا شعب العرب يا ابن برايا يا رافع للنظام ورايا يا واهب للزمن ايام وضية بنور البدر والكرم عطايا يا واهب للزمن ايام وضية بنور البدر والكرم عطايا صباح الدين نادي في المنام على النايمين على دم الضحايا صلاح الدين هادي منا ننتو على النايمين على دم الضحايا لنا منكم ولا نؤمن ونادي إذا رضيتم بغير النصر غاية لنا منكم ولا نؤمن ونادي إذا رضيتم بغير النصر غاية ولا غير السياف الحرب يحكم ويحسن بالمشاكل والقضايا
اللي يتامت البشاير طارت وهان الاوان كل وحيد الستاير نور الاشاير يبان اللي يتامت البشاير طارت وهان الاوان كل وحيد الستاير نور الاشاير يبان ويلقي طفايا المناير فوق المكان والزمان يلقي الضفاير منايل فوق المكان والزمان مصر الشباب العزيزة قامت وكان الرجال اللي كان في المسائل طارت وقال الأوان كل وحل الستاير دور الأساير يبان الخطاطار المنال طول المكان والزمان مصر الشباب العزيزة قامت وكان النكاح مصر اللي قاضت ليالي بحر الظلام الرهيب تسهر عليها المبالي تزعق ولا من طبيب مصر اللي قاضت ليالي بحر الظلام الرهيب تسحر عليها المبالي تزعق ولا من طبيب عيب بلاها ودواها بعيون شبابها النجيب عيب بلاها ودواها بعيون شبابها النجيب مثل عيون الأطباء ويعيش حكيم الزمان اللي يتم في المشايخ خالق ويهاب الأوان كل وحيد التشايف نور الأشاعر يبان والخطة طار المنايل طول المكان والزمان مصر الشباب العزيزة آمن مكان المكان آل الشباب المداوي شقشق يا نور الصباح تظهر وصول البلاوي تظهر عيون الإراح آل الشباب المداوي شقشق يا نور الصباح تظهر وصول البلاوي تظهر عيون الإراح يخطر عود الأغاني يسري العبير في البراح طبعا يخضر عود الأغاني يسري العبير في البراح تسرح في مصر الأغاني زي النشيد والأبان اللي يتم في المشايخ قامت وآل الأوان كل وحل الستاير نور الأساير والخطة طار المنايل روح المكان والزمان أرض الشباب العزيزة قامت وكانت وكانت مصر العلوم والصنايع والفلاحين والغيطان مصر الجنود والمدافع متسلحين للميدان مصر العلوم والصنايع والفلاحين والغيطان مصر الجنود والمدافع متسلحين للميدان مصر السلام بالمعارك يفرش في غصب المكان مصر السلام بالمعارك يفرش يغطي المكان يبدأ يندى يا شمس الحقيقة طل عليك الأمان طل عليك الأمان طل عليك الأمان يا أخي بصراحة يا أستاذ ميكي إنك رجعي وتشكيكي بصراحة يا أنكل ميكي إنك رجعي وتشكيكي قاعد لم أخذه هلطة وكلامك رومانسيكي قاعد لم أخذه هلطة وكلامك رومانسيكي ولا ناوي تبطل تكتب بصراحة كلام بوليتيكي ولا ناوي تبطل تكتب بصراحة كلام بوليتيكي عن دور الحل السلمي واستعماله التكتيكي في الوقت اللي احنا صراحة دايخين دخت البلجيكي وبلدنا لسه جريحة وبتصرخ بالأمريكي وبلدنا لسه جريحة وبتصرخ بالأمريكي لو بات النار يا ولادي هيبات الكل شريكي لو بات النار يا ولادي هيبات الكل شريكي لو بات النار يا ولادي هيبات الكل شريكي لو بات النار يا ولادي هيبات الذل شريكي لو بات النار يا ولادي هيبات الذل شريكي والشعب يقول يا بلادي بالروح والدم افتيكي وحاجات بصراحة بتحصل في بلدنا يا أبي ميكي وحاجات بصراحة بتحصل في بلدنا يا ممكن ميكي صراحة لم سمع وعايا ولا طالب من شبابيكي بصراحة لم سمع يا أبدا ولا طالب من شبابيكي وكأنك مثل الموميا وكأنك مثل الموميا وكأنك مثل الموميا للسلطان أنتيكي أحيانا استعمالا استعمار الأمريكي رجعت على هيئة ميكي فلاح يسمع راني يا معدي البحور موالك تباني ومشيت عالقصور اسمراني يا معدي البحور موالك سبابي ومشيت عالجسور متمعزق وغاوي ومعاك الغناوي متمعزق وغاوي ومعاك الغناوي ابدر حبة حبة حبة وملمي الدهاوي ملح يا اسمراني ايوه يا معدي البحور موالك سباني ومشيت عالجسور متمعشق وغاوي ومعاك الغناوي اقدر اقدر حبة حبة حبة وملمي الباوي دوب بالمداين والجناين ويدوب بالمداين والجناين يرمي الحب حتى بقلوب الأحبة يرمي الحب حتى بقلوب الأحبة بخضر المحبة عيني وتفرع دماوي بقى الكلام ده يا عم حمزة الجد تاني يا مصر انت باقية وانت رب الامان رجع السلام ده يا عم حمزة الجد تاني يا مصر انت اللي باقية وانت رب الامان لكم ونفعي ولا أنطق ولا المينا توجد البزنطة لكم ونفعي ولا أنطق ولا المينا توجد البزنطة ولا الصحابة والصحفجية من شبابنا عن القضية ولا الصحابة الصحابة والصفادية من شبابنا عن القضية يجيبوا لنا ضربة ضربة جية ودورونا طعم الأغاني يطلعوا الكلام ده للجد تاني طلعوا السلام زوارت الجناي اسمع يا ميلاد وشوف وعاي طلعوا السلام زوارت الجناي اسمع يا ميلاد وشوف وعاي ملعون ابو ابن كلب خايف ملعون ابو ابن كلب خايف يا صوت اميرتك رجع السلام ده يا عم حمد الجد جاد يا مصر انت اللي باقيه وانت رب الامان والرجال عدوا يا حرام يا حلال يا بوتيه ودلال يا حرام يا حلال يا بوتيه ودلال دوينا القلب ولسه يدوم حنتوم حنتوم حنتوم لندوم في غرام مندوم يا ابو خال على الخد وشال على التوب حنتوم حنتوم لندوم في غرام مندوم يا ابو خال على الخد وشال عدتهم يا حرام يا حلال يا مثير ودلال يا حرام يا حلال يا مثير ودلال زود نوم الأهل الأنودي ولسه يزور حنتوم اسكندرية تسجيل تالت مرة يا اسكندرية بحرك عجائب يا اسكندرية يا ريت نبني من حب ناري يا اسكندرية يا اسكندرية بحرك عجائب يا اسكندرية يا ريت نبني من حب ناري يا اسكندرية تحدفني موجة على صدري موجة تحدفني موجة على صدري موجة والبحر هوجة والصيد مطايب يا اسكندرية بحرك عجايب يا اسكندرية ايوه ايوه يا ريت نبني من الحب نايم يا اسكندرية يا اسكندرية بحرك عجايب يا اسكندرية يا ريت نبني من الحب نايم يا اسكندرية تحدفني موجة على صدري موجة تحدفني موجة على صدري موجة والبحر هوجة والصيد مطايب أغسل هدومي وانشر همومي علشان تطالع انا في هدايب أغسل هدومي وانشر همومي علشان تطالع انا في هدايب أغسل هدومي وانشر همومي علشان تطالع انا في هدايب أغسل هدومي وانشر همومي على جنب طالع فيها كإن فلاح من جيش عرابي كأني فلاح من جيش عرابي مات عالطوابي وراح في بحري كأني فلاح من جيش عرابي مات عالطوابي وراح في بحري كأني نسبة فوق الرابي من البحر جاية تغرق بسحري كأني نسمة فوق الروابي من البحر جاية تغرق بسحري كأني كلمة من عقلي بيرة كأني كلمة غناها سيد كأني كلمة من عقلي بيرة كأني غنوة من نبض سيد كأني جوه المظاهرة طالب هدف باسمك وما عين كأني جوه المظاهرة طالب هدف باسمك وما اسمع عين كأني جوه المظاهرة طالب هدف باسمك وما اسمع عين كأني صوت النديم في ليلي بيصحي ناسي يمشي بدون حيلي كأني صوت النديم في ليلي بيصحي ناسي يمشي بدون حيلي كأني طوبة من بيت بحارة كأني دمعة في عيون سهارة كأني طوبة من بيت بحارة كأني دمعة في عيون سهارة كأني نجبة فوق الفنارة تهدي الحيارة في البدر نايم يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية هتني باسم على ضحكة يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على سني ماتي على الجبال. يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على سني باسم على ضحكة هلا يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على سني باسم على ضحكة هلا البحر شباك ومشربية البحر شباك ومشربية وانت الأميرة عالدنيا طالة اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على سني باسم على ضحكة آه يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على سني باسم على ضحكة هلا البحر شباك ومشربية البحر شباك ومشربية وانت الأميرة عالدنيا طالة يا اسكندرية يا مصراوية يا اسكندرية يا مصراوية على كل باسم على حكاية البحر شباك ومشربية البحر شباك ومشربية وانت الأميرة عالدنيا طالة يا اسكندرية عاشق وبدي أكثر بحضنك والود ودي يا اسكندرية عاشق وبدي أرتاح بحضنك والود ودي يا اسكندرية أنا عاشق وبدي أرتاح بحضنك والود ودي يكون كلامي عربون رامي يكون كلامي عربون رامي وبالمحبة ناخد وندي يا اسكندرية عاشق بدي ارتاح في حضنك والود ودني يا اسكندرية انا عاشق بدي ارتاح في حضنك والود ودي يكون كلامي عربون غرامي يكون كلامي عربون غرامي وبالمحبة ناخد وندي يا اسكندرية في الغلابة علمت يدعو ولا ينام صباح صباح رجع مساء وذاك شقاهم والبال تاهم يا اسكندرية قولي الغلابة عرف بيته ولا يناموا صباح صباحهم رجع مساهم وذاك شقاهم وما التاهم يا اسكندرية فيك الغلابة عرف بيته ولا يناموا صباح صباحهم رجع مساهم رجعهم ومالفاهم يا عيني علي الزمان تعبهم وراح تعبهم ومالفاهم إن انت بكهم في بحر طامي يطلع شبابكم عذاب أشوف يا عيني على الزمان تعبهم وراح تعبهم وما ارتاحوا